السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله يعني الحقيقة يا جماعة كل يوم ورا التاني بيثبت ان العالم الارهابيين دول فعلا ناس ما هم سهلين ابدا يا جماعة يعني فاكرين من كذا شهر ما كنا بنتكلم مع بعض وبنضحك على بعض وبنقول خلينا مع بعض بس واللي بينا اكبر من الدين والالتزام و... لغاية ما الناس الحمد لله جت رجليها وبفضل الله سبحانه وتعالى لغاية ما الناس الحمد لله جت رجليها وبفضل الله سبحانه وتعالى الواحد دلوقتي بيبص يلاقي الوشوش منورة ونور الصلاة ونور الالتزام على الوجوه وبعد ما كان اللي طاغي من ناحية النساء البرفانات بقى اللي طاغي من ناحية ال... من ناحية النساء عطر الايمان اللي جاي من عندهم وبفضل الله كل فترة الواحد بيسمع عن بطولات من نواحي النساء فيعني لو فضلنا مع بعض اكتر من كده الله اعلم الناس بقى توصل لغاية فين بعد كده او رجلها تتجرجر لغاية فين بعد كده فيا شباب يعني اني احبكم واحد واحد في الله ما تقولوا احبك الله الذي احببتنا فيه هي دي عندي بالدنيا يا جماعة والله اني احبكم في الله واحد واحد يا جماعة والله يعلم الله سبحانه وتعالى فيعني اسأل الله سبحانه وتعالى بهذا الحب في الله ان يجمعنا مع النبي في الجنة عليه الصلاة والسلام واسأل الله سبحانه وتعالى بهذه الخطوات الى بيت الله ان يجمعنا مع النبي في الجنة واسأل الله بهذه الكلمات ان يجمعنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة الحقيقة يا جماعة ان الواحد يعني لما يحضر درس غير لما يسمع شريط لما تحضر درس بيبقى الموضوع فارق ان في ملائكة معانا غير ان الليستة اللي بتطلع فوق بقى اخر كل درس بيبقى اسمك متسجل فيها طب اللي ما جاش مرة يبقى الليستة هتطلع من غير اسمه طب اللي جاي كل مرة يبقى كل مرة الليستة بتطلع واسمه موجود فيها كان لنا احد زملائنا كان غاب كذا مرة في section في الكلية فهدد ان هو يتحرم من الامتحان فقال سبحان الله يعني الواحد لما يتكتب كذا مرة غياب او يتظبط كذا مرة غياب في الدنيا ممكن يتحرم من الامتحان كم مرة كتبنا غياب في صلاة الجماعة وربنا ما حرمناش من نعمه قد ايه الله رحيم وقد ايه الله عظيم وقد ايه الله كريم معرفة الله يا جماعة الله الانسان لما يصنع شيء ويكبر منه بيفقد سيطرته عليه انما الله سبحانه وتعالى لما يصنع شيء مهما كبر ما يفقدش سيطرته على ولا ذرة منه الانسان اللي اخترع الانترنت يعرف يسيطر الوقت على النت مش ممكن طب الله لما خلق سبع سماوات وسبع اراضين في ذرة واحدة فيهم خرجت عن حكمه في كوكب واحد في المجموعة الشمسية خرج عن حكمه في نجم واحد في الالف مليار نجم في مجرة التبانة خرج عن حكمه في مجرة واحدة في الربعمائة مليار مجرة في الكون المرئي خرجوا عن حكمه مفيش ذرة في كون الله سبحانه وتعالى خرجت عن حكمه احنا عاملين يا جماعة زي نملة واقفة على ورقة كده وفي واحد ماسك ورقة وقلم وقاعد يكتب قاعد يكتب قاعد يكتب فالنملة عينيها جايبة الكلام اللي بيتكتب انما ما هياش قادرة تجيب بعينيها ايديه وهو بيكتب بالقلم اعلى حاجة عارفة تجيبها سن القلم وهو بيكتب فالنملة اللي هو احنا يا جماعة معتقدة ان اللي بيكتب هو سن القلم انما اللي بيكتب كل حاجة هو مين اللي في ايده القلم اهو بالظبط كده يا جماعة احنا بنظرنا القاصر بفهمنا القاصر بنبص للاحداث بنلاقي الاسباب والوسايط والمراكز والاموال والشهادات هي اللي بتصرف الامور في الدنيا انما الله هو اللي بيحرك كل شيء في الدنيا يا جماعة الله عايزين نعيش مع معاني عظمة الله سبحانه وتعالى لازلنا النهاردة ان شاء الله مع اخر حلقة في سورة يوسف في سورة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام سورة يوسف بتعلمنا ان قلبك يبقى في حياة كاملة مع الله سبحانه وتعالى عاوز حد لما تعيش مهموم او يبقى عندك هم او مشكلة تشتكي له ما يقولكش مش فاضي او يقولك انا مشغول عنك الله يا جماعة انما اشكو بثي وحزني الى الله عايز حد لما تقع في مشكلة يقف معاك ويسندك ويشيل المشكلة كلها عنك الله فلما اتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل عايز حد لما تقع في فتنة وتكاد انك انت تفتن ينجيك ويحفظك منها الله والا تصرف عني كيدهن اصبو اليهن واكن من الجاهلين يعني يا رب لو ما جاتش من عندك مش هتيجي الا تصرف يعني ما فيش امل غير فيك يا رب لو ما جاتش منك مش هتيجي يا رب لو ما فيش اي حد تاني ممكن ينجيني من اللي انا فيه حد ده الجنة دي يا جماعة ده جنة ان هو عايش في احساس ما فيش امل غير فيك يا رب ما فيش امل في اصلاح نفسي ما فيش امل في تجاوز الفتن اللي احنا فيها غير فيك يا رب عايز حد يحافظ لك على اي حاجة غالية عندك في حياتك واي شيء غالي عندك لما يغيب عن عينك او تبعد عنه يحافظ لك على اختك لما تنزل الجامعة يحافظ لك على قلبك لما تنزل الشارع والفتن يحافظ لك على مراتك لما تسيبها في البيت عايز حد يحافظ لك على اي حاجة غالية عندك الله فالله خير حافظة عايز حد يحافظ لك على الكوتش ابو 300 جنيه ما يتسرقش في المسجد منك وانت جاي في الدرس الله الله يحافظ لك على كل حاجه يعني اتكلمنا المره اللي فاتت عن الطفل البطل يا جماعه اللي 40 يوم تكبيره احرام في جماعه عملهم بفضل الله في طفل تاني ابوه يعني يعني ابن احد الاخوه الملتزمين ابوه رباه على تعلق القلب بالله ربانه لما يحتاج حاجه ما يطلبش غير من الله سبحانه وتعالى فالطفل احتاج علبه الوان كان نفسه في علبه الوان فدخل الجامع صلى ركعتين وقال يا رب انا عايز علبه الوان وهو خارج من الجامع لقى ابوه داخل بيقول له يا ابني انا جبت لك علبه الوان قال له انا لسه طالبها من ربنا يا ابي سبحان الله يا جماعه تعلق القلب بالله حياة القلب مع الله هو ده المعنى اللي احنا عايزين نعيش فيه من يومين كنت داخل المسجد قبل صلاة الظهر بفترة يعني نفسي الاقي المسجد مفتوح نفسي اقعد في المسجد قبل ما الظهر يدن فخايف ان انا ابص على باب المسجد الاقي الباب مقفول فببص كده من بعيد كده ايه فببص على الباب لقيت الباب مفتوح ياه فرحت قوي الواحد ساعتها قال يا جماعة والله جميل قوي يا جماعة انك انت تروح لربنا تلاقي ربنا فتح لك بابه حاجة جميلة قوي يا جماعة طب افرض انا رحت ربنا لقيت الباب مقفول مالكش خير وخليك واقف قدام الباب زي الطفل اللي امه يعني عيط على حاجة فامه قام سايباه في الشارع وماشي وهو لسه بيعيط بيجري وراها ليه لانه ملوش غيرها يا جماعة احنا ملناش غير هنا يا جماعة احنا عايزين نفهم الحته دي كويس قوي يا جماعه ملناش غير هنا ملناش غير ربنا سبحانه وتعالى محدش يظن والله ان في اي حد مننا عنده مكان تاني او ملاذ تاني او ملجا تاني او حد تاني لما يقع في مشكله او ازمه او اي احتياج هيروح له ملناش غير ربنا يا جماعه لما نيجي هنا واليقين ده في قلوبنا هنعرف الله سبحانه وتعالى مع سوره يوسف قاعدين نتكلم عن الله ونعيش مع الله سبحانه وتعالى سوره يوسف بتوجهك ان الخمسين مليون خليه اللي في دماغك ما يفكروش غير في ربنا والاربعين مليون خلية اللي في قلبك ما يحسوش غير بربنا بتوجهك لحياة القلب مع الله بتوجهك ان كل فكرك ومشاعرك تبقى عايش بيهم مع ربنا سبحانه وتعالى اللي هي الربانية الربانية يا جماعة سورة يوسف بتوجهنا للربانية يعني يا سلام يا جماعة لو عشت مع قول الله سبحانه وتعالى كذلك كدنا ليوسف كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ اخاه في دين الملك الا ان شاء الله ربنا بيقول لنا اوعوا تفتكروا ان الخطة اللي عملها سيدنا يوسف وخد اخوه واثر اخوه من اخواته كان ممكن تنجح الا لو ربنا سبحانه وتعالى هو اللي شاء انها تنجح اوعى تفتكر ان في حاجة تعرف تعملها الا لو ربنا شاء اوعى تفتكر اوعى تقول انا عملت او نجحت او ترك الله هو اللي بيشاء يا جماعة الله هو اللي بيوفقك يا جماعة لازم نوقن بالحتة دي الله العظيم الله العظيم اللي سبب ضعف التزامنا وسبب ضعف اقبالنا كله هو ضعف معرفتنا لله سبحانه وتعالى يعني الواحد بدأ يسأل نفسه في صورة يوسف كده امتى ربنا فرج كرب سيدنا يوسف امتى الابتلاء اللي فيه سيدنا يوسف اتفرج فقلت يعني من اول ما الملك بعت له ال- الراجل عشان يقول له اول لنا الرؤية قال لا طب ما هو لولا الراجل ده كان اتسجن مع سيدنا يوسف قبل كده وعرف سيدنا يوسف ما كانش الملك عرف اصلا ان في واحد اسمه يوسف بيأول الرؤى في السجن اه يبقى من اول ما الراجل دخل السجن قال لا طب ما لولا ان يوسف دخل السجن لا يمكن كان هيقابل هذا الرجل يبقى من اول ما دخل السجن طب ما لولا ان هو ظلم في بيت امرأة العزيز ما كانش دخل السجن يبقى من اول ما اسر في بيت امرأة العزيز طب ما لولا ان السيارة خدوه اثروه وبعدوه عن بلده الى مصر ما كانش راح لبيت امرأة العزيز يبقى من اول ما اسر طب ما لولا ان هو اترمى في الجب ما كانش اسر فاهمين الفكرة يا جماعة ما حدش يقول ان في حاجة شر ابدا والله يا جماعة ما تعرفوش ربنا بيرتب الدنيا ازاي ما تعرفوش ربنا ماشيها ازاي ربنا رتب لسيدنا يوسف وهو قاعد في السجن لا حول له ولا قوة موقف الملك لقى نفسه فجأة واقف منبهر قدامه ال- ال- الراجل السجين اللي هو اشتغل بعد كده صقل الملك منبهر بسيدنا يوسف وقعد يحكي له عن ايمان يوسف وعبادة يوسف وعلم يوسف ولقى الملك قدامه الناس واقفين منبهرين بعفاف يوسف حاشا لله ما علمنا عليه من سوء ولقى قدامه امرأة العزيز منبهرة بسيدنا يوسف لا لا لا انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين ده ده ولقى نفسه منبهر بعلم يوسف اللي اول له الرؤية الصعبة اللي محدش عرف يقولها له ولقى نفسه حاسس انه منكسر لان هذا الانسان بقاله سنين محطوط في السجن ومظلوم ولما جه سيدنا يوسف كمان يكلمه فلما كلمه انبهر اكتر واكتر بالعلم والايمان اللي عند سيدنا يوسف الموقف ده ربنا هو اللي رتبه لسيدنا يوسف تخيلوا لو سيدنا يوسف وقف في السجن وقال للسجين اذكرني عند ربك لو كان السجين خرج فعلا وقال للملك في واحد اسمه يوسف واحواله كذا وكذا كان حصل ايه كانش حصل اي حاجة كان الملك بعت له يعني ممكن يديله اي مبلغ ولا اي حاجة وقال له معلش ظلمناكم على السلامة انما يعني يا جماعة انت ممكن محدش يا جماعة يزعل ان حياته ماشية غير ما هو بيخطط لها محدش يزعل يا جماعه انه دخل كليه غير اللي كان نفسه يدخلها مفيش واحده تزعل يا جماعه ان هي طلعت اقل جمالا من الدرجه اللي كانت نفسها فيها ما تعرفش يا جماعه والله ممكن لو ترتيبك وتخطيطك لحياتك مشي لا يمكن توصل للي انت عايز توصل له سيب ربنا هو اللي يرتب لك حياتك خلي قلبك مع الله وابذل الاسباب ولكن انتظر ان ربنا هو اللي يرتب لك حياتك يا ناس كان نفسها في حاجات قوي وكان نفسها في حاجات تظن ان هي الخير وطلعت هي محض الشر بعد كده كان في طفل صغير في احدى القرى اتولد مشلول في الاطراف الاربعه الطفل لما اتولد مشلول الناس كلها صعب على اهل القريه كلهم كان في واحد من اثرياء القريه اما عرف الحاله بتاعته قال انا هعالجه على حسابي بس ده ملوش علاج في مصر امال فين ده بره في الغرب هصفره على حسابي صفره على حسابه الطفل سافر بره رجع بعد فتره متعالج وزيه زي اي طفل كبر هذا الطفل وسافر مع من سافروا الى العراق الى العراق في عقود العمل وهناك ايام زمان لم يدع كبيره ولا منكر الا انتهك حرمات الله فيها اهو الطفل ده كان احسن له يفضل مشلول ولا احسن له يبقى سليم ويروح يرتكب كل الموبقات اللي ينتهك بها حرمات الله محدش يعرف الخير فين يا جماعه سيب ربنا يرتب لك وثق في ترتيب الله سبحانه وتعالى يا سلام لو ربنا رتب لنا حياتنا يا جماعه والله يا سلام لو ربنا رتب لك يا سلام لو ربنا رتب لك موقف ينصرك فيه على حد ظلمك لو ربنا رتب لك موقف تلتزم فيه والايمان كلنا دخلنا المسجد ازاي هتلاقي معظمنا مواقف غريبه جدا ربنا رتبها لك عشان تيجي هنا يا سلام لو ربنا رتب لك مثلا انك في الامتحان تقعد جنب واحد دحيح كده وي... او ان ربنا رتب لك انك في الامتحان قعدت جنب اتنين الاتنين قاعدين يطيروا المعلومات لبعض وانت في النص هايص يا سلام لو ربنا رتب لك جوازه حلوه تبقى رايح تاجر شقه اوضه طلبه كده ولا حاجه تشوف بنت صاحبه البيت ولا بنت صاحب البيت يبقى شقه وعروسه يا عم اي ترتيب ربنا ما تعرفوش يا جماعه سيدنا موسى كان شاف نار في الصحراء شاف نار قال لزوجته انا رايح بس اجيب لك حته نار رايح يجيب حته نار لا ربنا سبحانه وتعالى بيتكلمه ما تعرفش ربنا بيرتبها لك ازاي ذهب لياتي بنار تض- تدفئ الاجسام فرجع بنور ينور القلوب يا جماعه مواقف ترتيب الله سبحانه ممكن ربنا يرتب لك خاتمه في الدنيا دهيت ينبهر بها كل من يسمعها يرتب لك جنازه يصلي عليك فيها احسن الناس واتقى الناس واعلم الناس بالله سبحانه وتعالى يرتب لك في دينك ان هو ينصر لك دعوتك لو ربنا رتب لنا حياتنا طول ما ربنا اللي مشاها مش هتغرق ابدا يا جماعه ترتيب الله كذلك كدنا ليوسف طب امتى ربنا يرتب لي امتى ربنا يمشي لي اموري لو قلبك مع الله لو قلبك متصل بالله لو قلبي متصل بالله ربنا يرتب لي اموري مش بس كده ده كمان ربنا ما يسيبكش ابدا سيدنا يوسف ربنا ما سابوش ابدا ازاي ما سابوش شوفوا ابتلاءات ورا ابتلاءات ورا ابتلاءات ولا ابتلاء ربنا سابه فيه ازاي لما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابات الجب الطفل الصغير اللي فجاه اتصدم في اخواته كان ممكن نفسيته تنهار طول عمره بسبب الموقف ده واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا معاك ربنا بعت له رساله بيقول انا معاك اوعى تخاف طب لما ال- ال- القافله اثرتهم ما رضتش ترجعه لاهله اه وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه ربنا اختار له بيت من اثرياء مصر وفي نفس الوقت ما عندهمش ابن عشان يغمروه بالحنان والاكرام قال لها، طب لما امرأة العزيز راودته موقف عصيب بالنسبة لاي شاب موقف صعب جدا لولا ان رأى برهان ربه ربنا سبحانه وتعالى بعت له رسالة انا معاك اوعى تخاف ولا تقلق طب لما امرأة العزيز حاولت تظلمه واتهمته في شرفه والملك واقف وشهد شاهد من اهلها ربنا بعت له واحد يشهد ليه ان هو المظلوم وان هو اللي على الحق قال لها طب لما النسوة وامرأة العزيز والملك كلهم تأمروا عليه عشان يفسدوه رب السجن احب الي مما يدعونني اليه ثم بدا لهم من بعد ايه ما رأوا الآيات الله نظروا بآيات أظهرت قدام الشعب كله إن هو بريء قال لا ربنا ما سابوش أبدا يا جماعة اوعى تفتكر إن ربنا ممكن يسيبك عايزين دي تبقى عقائد عندنا يا جماعة عايزين دي تبقى معاني عايشين بيها من أول ما دخلت هنا المسجد اوعى تفتكر إن ربنا هيسيبك لو دخلت هنا هيثبتك وهيرتب لك أسباب الهداية لغاية بعد ما بتطلع في الدين ربنا مش هيسيبك في أي مشكلة من مشاكل الدنيا ولا أي مشكلة من مشاكل الدين طول ما أنت قلبك متصل بالله سبحانه وتعالى ممكن في بعض الأحيان تحس إن ربنا سايبك تحس إن ربنا ما, ما, ما بيحللكش المشكلة اللي هي فيها أبدا ولله المثل الاعلى ده عامله ولله المثل الاعلى زي اب ساب ابنه ينزل يشتغل عشان ابنه ينشف هو قادر انه يصرف على ابنه بس عايز ابنه ينشف ولكن اي مشكله هتحصل للابن الاب ما يسيبوش ابدا يتدخل فورا دايما هتلاقي رسائل جايه لك من ربنا ترجمتها ان ربنا بيقول لك انا معاك اوعى تنسى ان انا معاك اوعى تخاف لان انا معاك كذلك كدنا ليوسف والله غالب على امره حد عاش مع الكلمة الجميلة دي والله غالب على امره غالب على اي حد غالب على كده اهل الباطل غالب على اي حد يعاديك في الله غالب على اي حد يستهزئ بك او يكيد ليك غالب الملك والفا يا سيدها لدى الباب قلنا المرة اللي قبل اللي فاتت يعني الملك كان واقف ورا الباب وسامع وعارف ان يوسف مظلوم بس الملك عايز يكتم وامرأة العزيز عايزة تكتم الحق وكل الرعية عبيد للملك عايزين يكتموا الحق واكتر ناس عايزة تكتم الحق مين اهلها اهل امرأة العزيز هتجيب لهم فضيحة فتيجي الضربة من اخر مكان يتوقع ان تبرئة يوسف تيجي من عنده وهو واحد من اهل امرأة العزيز الله غالب على امره الملك اراد امر ولكن الله اراد امر تاني اخوة يوسف ارادوا امر ولكن الله اراد امر تاني امرأة العزيز ارادت امر ولكن الله اراد امر تاني السيارة والقافلة ارادت امر ولكن الله اراد امر تاني وفي النهاية امر الله هو اللي غلب اخوة يوسف فلما ذهبوا به واجمعوا ارادوا انهم يخفضوه ويرتفعوا هم فالله رتب له ان هو اللي ارتفع وهم وقفوا محفوظين قدامه وهم بيقولوا له انك لانت يوسف انت يوسف في اخر الصورة انت انت اللي في الايلمان ده هو اللي احنا كنا عايزين نخفضك تحت ونطلع فوق الله يرفعك الرفعة دي انك لانت يوسف سبحان ربي لما نعيش مع صورة يوسف يا جماعة نعيش مع الربانية المفتقدة مع حياة القلب مع الله المعاني اللي اصبحت غائبة والله يا جماعة والله المعاني دهيت اخطر معاني لو دخلت في قلب اي واحد مننا هيبقى بطل من ابطال الدين اخطر الف مرة من اي كلام تاني في الدين انك تعيش مع الله انك تعرف يعني ايه كلمة الله انك انت فين يا جماعة القلب اللي لا يخاف من اي حاجة جاية ليه لانه واثق في ترتيب الله ولا يحزن على اي حاجة فاتت ليه لانه محسن الظن في اختيار الله ومع صورة يوسف غير الربانية بنعيش مع قضية الثبات يا جماعة الثبات شفتوا المرة اللي فاتت واللي قبلها الثبات شفتوا ثبات يوسف ويعقوب ده مش صورة انبياء دي ده صورة جبال يا جماعة ده جبال ده يوسف ده جبل ويعقوب ده جبل عليهم الصلاة والسلام جبال يا جماعة سيدنا يوسف ابتلي بالضراء ابتلي باخواته وابتلي بالسيارة وابتلي بالملك وابتلي بامرأة العزيز وابتلي بالسجن وفي كل ده ثبت على حسن الظن بالله وثبت على تعلق القلب بالله وثبت على شكر نعمة الله وثبت على اليقين بالله وثبت على اليقين برسالته والدعوة لدينه بعد ما ابتلي بالضراء ابتلي بالسراء ابتلي بالملك والهيلمان والتفاف الناس حواليه قلبه ما تغيرش وهو في الملك يا جماعة يا اصحاب الاموال يلي الاموال غيرت قلوبكم مع مولاكم يا اصحاب السيارات والعقارات يا السيارات والعقارات غيرت قلوبكم مع مولاكم يا اصحاب المراكز والشهادات يلي المراكز والشهادات ضيعت كسرة قلوبكم لله شايفين يوسف يا جماعة مفيش ابتلاء لم يبتلى بيه ابتلي بالسراء وابتلي بالضراء وابتلي بالسجن وابتلي بالملك وابتلي بالنسوة وابتلي بالشهوات وابتلي بالمغريات وابتلي بالحبس ابتلي بكل حاجة ومع كل ده خرج جبل في اليقين والثبات سيدنا يعقوب يطلبوا منه يوسف ولما ياخدوا منه يوسف يقول لهم ايه بل سولت لكم انفسكم امرا ايه فصبر جميل شايفين صبر فصبر عزم هصبر يعني هصبر هصبر لله بعد 30 40 سنة لما يعرف ان بنيامين ضاع منه يقول ايه بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل ايه ده ده كأن الصبر اللي في قلب يعقوب جبل اربعين سنة مطارق الابتلاء قاعدة تهوي عليه وما بيتهدش ايه يا جماعة ده ثابت اربعين سنة على اليقين ان ربنا هيرجع له يوسف ثابت اربعين سنة على الصبر ثابت اربعين سنة على حسن الظن بالله سورة يوسف يا جماعة سورة الثبات امام الابتلاءات امام الفتن امام الشهوات عشان كده جه فيها مرتين قول الله وكذلك مكنا ليوسف في الارض لان السورة دي بتقول لك سر التمكين هو ايه امتى ربنا ينصر دينه مش لما نبقى احنا احنا اخوة على ما تفرج يا جماعة احنا ملتزمين على ما تفرج لما آه عارفين الاخ الطيواني عارفين الاخ الطيواني مش عارفين الاخ الطيواني طب عارفين الاخ الياباني احنا لا عايزين اخ تايواني ولا اخ ياباني عايزين اخ رباني لما يطلع جيل رباني لما يطلع جيل عنده تعلق القلب بالله ده لما يطلع جيل عنده الشوق للعمل لدين الله لما يطلع جيل عنده الثبات ده هو كله قدام الفتن والمغريات الله ينصر دينه فمع سورة يوسف مع اسباب التمكين مع اسباب نصر دين الله مع اسباب نصر دين الله اه اتكلمنا عن ان من اسباب التمكين ونصر دين الله ربانية ان ربي لطيف لما يشاء من اسباب التمكين ونصر دين الله حسن ظن فالله خير حافظا من اسباب التمكين ونصر دين الله ثبات معاذ الله امام الفتن من اسباب نصر دين الله ثقة وتعلق والله غالب على امره من اسباب نصر دين الله ربانية كذلك كدنا ليوسف النهاردة عايزين نتكلم عن اسباب تانية في سورة يوسف في نصر الدين الله من اسباب نصر الدين الله يا جماعة اني حفيظ عليم اني حفيظ عليم سيدنا يوسف لما الملك بيقول له اجعلني الملك بيقول له انك اليوم لدينا مكين امين لما كلمه اول ما كلمه اخذ بقلبه لله الملك انبهر انبهر بالربانية والايمان اللي عند يوسف فقال له انك اليوم لدينا ايه مكين امين اطلب اللي انت عايزه قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم في حتتين هنا غراب جدا يا جماعة اول حتة غريبة جدا ان سيدنا يوسف ما كانش عنده علم دين بس ده كان ضليع في علم الدنيا الحتة دي خطيرة ضليع في علم الدنيا ازاي سيدنا يوسف كان عنده علم بال- في الاقتصاد بدليل اجعلني على خزائن الارض اني حافظ عليم وكان عنده علم في الزراعة بدليل فما حصدتم فضروه في سنبله طريقة حفظ الاغذية الزراعية بدون تلف انك انت تسيب المواد الغذائية في ال- في القشور بتاعتها والسنابل بتاعتها جاب العلم ده منين يا جماعة اول ملاحظة لازم توقفنا ان سيدنا يوسف ما كانش العلم اللي عنده ديني بس كان عنده علم دنيوي تاني ملاحظة غريبة جدا ان لما الملك قال له اطلب اللي انت عايزه ما قالوش اديني مسجد اكلم فيه الناس قال له اديني مركز اوصل بيه للناس خدوا بالكم يا جماعة يعني بلاش المسجد لا انا عايز مسجد ومركز انما حته ف- واخدين بالكم من الرساله يا جماعه واخدين بالكم القضيه قضيه خطوره اثر الدنيا في نصره الدين ازاي ان الدين محتاج دنيا عشان ينتصر قال لا 200 اعلى 200 جامعه في العالم منهم سبعه من اسرائيل ومفيش ولا واحده من العالم العربي اعلى 200 جامعه في العالم التوب آه، 200 اعلى 200 جامعه في العالم لما كلمتكم من حوالي 10 15 محاضرة عن اليقين في وجود الله فكلمتكم عن الجينات اللي معانا من ايام ما فاكرين الشباب وقعوا مني جينات ايه بس وقعدت تقول كلام صعب ومش كلام صعب يا جماعة من العار ان يخلق الله الجينات ثم ان يكتشفها الغرب ثم يكسل المسلمون حتى عن فهمها قال لا، احنا لما ضيعنا الدنيا في ايتين اثاروا عجبي اشد الاثارة في القرآن الايه الاولانيه في اخر سوره الكهف ذو القرنين وهو بيكلم القوم اللي كان عايز يعمل لهم السد اللي هو السد العظيم بيقول لهم ايه هاتوني زبر الحديد هاتولي حتت حديد حتى اذا ساوى بين الصدفين لغايه ما ملا ما بين الجبلين حديد قال انفخوا فيه ولعوا النار عليه حتى اذا جعله نارا الحديد ساح قال اتوني افرغ عليه قطرة احط عليه النحاس فعمل سبيكة حديد ونحاس صور من سبيكة الحديد والنحاس هلا احنا يا جماعة في كتاب هداية بيتكلمنا عن الله والدار الاخرة ولا في درس كيمياء بنتكلم عن طريقة صنع السبائك الكيميائية واخدين بالكم يا جماعة الاية دي غريبة جدا الاية التانية اللي غريبة جدا زيها في سورة سبأ وربنا بيكلم سيدنا داوود بيقول له انا اعمل سابغات وقدر في السرد يعني ربنا بيشرح له يصنع الدروع ازاي اعمل سابغات يعني خلي الدرع سابغ يعني حجمه كبير مغطي جسم الجندي طب ما ده عايز جهد بدني وقدر في السرد السرد اللي هو حلقات الدرع اربطها مع بعضها قوي ربطها مع بعضها قوي الدقة والاتقان والامانة في الصنع طب ما ده عايز جهد نفسي انك انت تقعد تربط حلقة بحلقة كلمة قدر في السرد كلمة قدر دي التقدير في التفسير تلاقيه يقول لك يعني التفكير التفكير يعني ربنا بيقول لنا فكروا ربنا بيقول لنا ابتكروا ربنا بيقول لنا اوعوا تفتكروا ان الدين نقعد نفكر ونبتكر فيه والدنيا لا ابتكروا في الدنيا يعني عايز جهد عقلي يعني ربنا امر سيدنا داوود بجهد ماد- بجهد بدني وجهد نفسي وجهد عقلي في الدنيا يا جماعه ده في الدنيا يا رب انت بتوجهنا للدنيا يا رب عشان الدين يا جماعة علم الكيمياء بتاع آية سورة الكهف وعلم الأسلحة بتاع آية سورة سبأ هم دول العلمين اللي الغرب داس علينا بالجزم في القرن العشرين بسببهم علم الكيمياء ده هو اللي بسببه عمل القنابل النووية وبسببه كل اختراعات العصر الحديث قائمة على علم الكيمياء حتى بيسموها حضارة الكيمياء وعلم التسليح هو اللي عارف سببه الوقت مش عارفين نتكلم اي دولة ولا عارفين نتكلم امريكا ولا عارفين نتكلم اسرائيل يبقى العلمين دول من 1400 سنة القرآن بيقول لنا حصلوهم من 1400 سنة القرآن بيكلمنا عنهم يعني لو كنا ماشيين ورا كتاب الله لو كنا واثقين في كلام الله كنا من 1000 سنة الوقت سبقنا الغرب في هذين العلمين ولكن مش مصدقين ربنا ما عندناش ارتباط بكلام ربنا ما عندناش ارتباط بالقرآن يا جماعة قرآن آية واحدة من القرآن يعني من المواقف التاريخية اللي بتزلزل الواحد في يعني العصور يعني من من قرون يعني المسلمين كانوا ايام ما كانوا في الاندلس كانوا بيفتحوا غرب اوروبا كان قائد الجيش عبد الرحمن الغافقي هو درس النهارده ممكن يكون تقيل شويه بس لازم نسمعه لازم نسمعه كانوا بيفتحوا غرب اوروبا عبد الرحمن الغفيق قعد ينتصر انتصار ورا انتصار انتصار ورا انتصار لغاية ما وصلوا لوسط فرنسا اتقتل عبد الرحمن الغفق في معركة عارفين اول ما اتقتل الجيش عمل ايه رجع كل المسافة ديت تاني وساب كل الفتوحات ديت في نفس الوقت تقريبا او قريبا منه كان محمد الفاتح بيفتتح يعني قريب من هذا الزمن يعني كان بيفتتح اوروبا بس من شرقها قاعد يفتتح بلد ورا بلد بلد ورا بلد لغاية ما كان على اعتاب روما الفاتيكان لغاية ما قرب من اعتابها حصل ايه مات محمد الفاتح الجيش عمل ايه امريكا وساب البلاد دي كلها يعني يا جماعة كانت اوروبا ده ايه كلها من الشرق والغرب متطوقة بالاسلام السبب اللي خلى اوروبا ده ايه كلها تضيع من ايدينا التبعية وراء شخصية القائد في الشرق والغرب طب دي تفكرنا بقول الله ايه وما محمد محمد مش محمد الفاتح ولا الغافقي وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم لو كنا احنا المسلمين مرتبطين بايه واحده بس من كتاب الله اللي هي الايه دهيت كان زمانت اوروبا كلها الوقت على الاسلام ارتبطنا بالقران يا جماعه ده بيحدد مصيرنا ارتبطنا بالقران كل الخسارات اللي احنا فيها ديت بسبب ان احنا مش مرتبطين بكتاب الله سبحانه وتعالى قال له فخدوا بالكم يا جماعه الدنيا دي لها اثر خطير جدا في نصره الدين خد بالك ربنا في سوره الكهف ادانا خمس مفاتيح لنصره الدين اول قصه في سوره الكهف اللي هي قصه اهل الكهف صح ولا غلط حافظين ولا مش حافظين قريتوا النهارده سوره الكهف ولا ما قريتوهاش قصه اهل الكهف بتكلمك عن قيمه العباده والعقيده بعد كده قصه صاحب الجنتين بتكلمك عن قيمه الايه الايه الدعوة الى الله قال له صاحبه وهو يحاوره قال له صاحبه وهو يحاوره الدعوة الى الله بعد كده قصة موسى والخضر بتكلمك عن قيمة ايه العلم الشرعي قيمة طلب العلم بعد كده قصة ذو القرنين بتكلمك عن قيمة ايه وهو قاعد يجاهد بقى ويروح من مشرق الارض لمغربها قيمة الجهاد يا جماعة محدش بيقرا سورة الكهف ولا ايه قمت الجهاد بعد كده في اخر سورة الكهف الاية اللي احنا قلناها دلوقتي اللي هي اية السبائك الحديدية والنحاسية قمت العلم الدنيوي خمس ثغور ربنا قال لنا عليهم انصر الدين بالعقيدة والعبادة او انصر الدين بالدعوة او انصر الدين بالعلم او انصر الدين بالجهاد او انصر الدين بالدنيا لو انت مفيش حاجة من الخمسة دول تعرف تنصر الدين بيها يبقى روح شوف لك قبر بقى موت فيه معلش يا جماعة كلام صريح كده لو الخمس حاجات دول مفيش صخر فيهم تقدر تنصر دينك فيه يبقى لازمة حياتنا ايه اني حفيظ عليم ايه منا يا جماعة مين منا اللي لما يعرض عليه صغر ينصر به الدين يقف ويقول اني حفيظ عليم انا هوزع عليكم الوقت وظائف خالية في كتيبة الاسلام واللي يعرف يقول يرفع ايده ويقول اني حفيظ عليم في دولة اسلامية على اطراف العالم الاسلامي مش عارفة حاجة عن دينها ومحتاجة واحد يروح يدعو الى الله هناك ويثبت عقيدة الناس مين يرفع ايده ويقول اني حفيظ عليم في الوقت يا جماعة ثغر دنيوي مفتوح عايزين واحد يبقى عالم او يبقى تاجر ويقول يا ناس انا نجحت في الدنيا بسبب الدين مين يرفع ايده ويقول ان حافظ عليم مين يا جماعة الوقت لو قلنا للاخوات عايزين واحدة تربي لنا صلاح الدين الايوبي او مصعب وعمار مين ترفع ايدها وتقول اني حافظ عليم لو جينا الوقت يا جماعة عايزين يا جماعة مين يقدر يسد صخور الدين ده ايه لو قلنا الوقت هنطلع يا جماعة على اليهود وهنحارب عايزين شباب صحته حلوة وصدره ما تلوش بالمخدرات ولا بالسجاير وشباب عنده فتوة ويقين واقدام وثبات مين يرفع ايده ويقول اني حفيظ عليم ولو انت كل الثغور دي ما فيش ثغر تقدر تقول فيه اني حفيظ عليم يبقى قيمتنا في الحياة ايه يبقى عايشين عشان ايه يا جماعة واخدين بالكم يا جماعة واخدين بالكم سيدنا يوسف لقى صغر لما اتعرضت عليه الفرصة قال ايوه انا اعرف اسد في الصغر ده انت ايه الصغر اللي تقدر تسد فيه ايه المجال اللي تقدر تنصر دينك فيه ايه الحاجة اللي تقدر تعملها للاسلام ايه هي من كل الكلام ده يعني بصراحة يا جماعة الواحد يعني ايه يعني عايز النهاردة كحاجة جانبية كده يعني نتشكل مع بعض شوية يا جماعة ايه رأيكم انا عايز اتشكل مع بعض من يعني ايه من يدعي ان هو التزم خلاص اقابل الاخ بعد الصلاة اقول له ايه احوالك يا ابني في قيام الليل يقعد يمص ليمون طب ايه احوالك يا ابني في العبادة والايمان يقعد يمص ليمون طب ايه احوالك يا ابني في الدعوة الى الله برضه يمص ليمون طب يا ابني عامل ايه في الدراسة يقعد يمص ليمون في إيه يا جماعة هي ناقصة تنابلة يا جماعة مش ناقصة والله يا جماعة يعني اللي مش قادر خ... يعني خلاص يريح قلبه يعني الواحد يقول ايه بس يا جماعة مش عايزين اخوة على ما تفرج عايزين اخ كده عنده تركيز ما عندوش شتات تيجي تقول للاخ احفظ قرآن يقول لك بس اصل انا نفسي ادعو قوي طب اشتغل في الدعوة بس اصل انا عايز اطلب علم الاول و... طب ماشي اطلب علم اصل انا لسه قلبي ما اترباش ولسه مش عارف اعمل ايه في قلبي و... طب انت عايز ايه يعني طب اعمل لك ايه يعني طب يعني بلاش شتات يا جماعة ركز الاخ اللي اول ما يلتزم يركز في حفظ القرآن لو قعدت سنتين في حياتك تحفظ في القرآن وبعد ما السنتين خلصوا طلعت حافظ لكتاب الله تبقى عملت انجاز في حياتك انا اعرف اخ اول ما التزم حفظ قرآن حفظ قرآن ما شاء الله لا قوة الا بالله اشوفه في الشارع ماسك المصحف في الميكروباص ماسك المصحف في شغله ماسك المصحف في المسجد ماسك المصحف قابلته من فترة في انصار السنة لقيت ربنا بعد ما فتح عليه بحفظ كتاب الله دخل معهد اعداد الدعاء ابواب ابواب بتدخلك من باب لباب اعمل حاجة شوف لك حاجة واحدة بس واعمل حاجة واحدة بس وهي هتجيب لك الدين كله بعد كده ادخل معهد دعاء احفظ قرآن اعمل حاجة واحدة يا جماعة والله الدين كله بيفتح على بعضه بس ابدأ بحاجة ما تشتتش نفسك مش عايزين يا جماعة اللي احنا فيه ده ان الاخ يقعد يتراكم عليه مشاكل الدراسة لغاية ما يشيل هم الدراسة يضيع هم الدين عنده وشوية احنا بقول هم الدراسة مش جهد الدراسة خدوا بالكم ده انا دلوقتي بكلمكم عن قيمة الدنيا او الاخ يبعد عن سماع الشرايط او عن الدروس يبدأ الايمان يفطر او الاخ يقعد اهله يحاربوه يحاربوه يحاربوه يبدأ العزم يفطر ازاي يا جماعة ازاي عايزين اخوة يعني عايزين اخوة يا جماعة ما عندهاش التعارض اللي ما بين الدنيا والدين تيجي للاخ تقول له انت امبارح قمت الليل لا طب امبارح سمعت شريط بقى آه لا والله طب امبارح يبقى بالتأكيد حفظت بقى قرآن آه لا والله برضه يبقى ذاكرت اه لا والله برضه ما ذاكرتش قال طب عملت ايه يا ابني خدوا بالكم يا جماعه دي مشكله خطيره جدا انتوا عارفين هو ما عملش الحاجات الدينيه دي ليه لانه كان عايز يذاكر طب عارفين كان ما عمل ما ذاكرش ليه لانه زعلان انه ما عملش الحاجات الدينيه دي لبس تحس ان هي عقليه كده دخلت في بعضها يا ابني لو ذاكرت هتنشط في الدين ولو اجتهدت في الدين هتنشط في المذاكره يا جماعه ما فيش تعارض بين الدنيا والدين يا جماعه يا جماعه ياما شخصيات شدت النجاح والتفوق في الدنيا والدين والوقت يسع كل شيء ولكن انك انت تبقى انسان عندك فهم وعندك توازن اني حفيظ عليم مين اللي يقدر ينصر الدين بصبر زي ده اني من اسباب نصرة الدين اني حفيظ عليم ان يبقى عندنا ناس تقدر تقول الكلمة دي من اسباب نصرة الدين وما ابرئ نفسي ان النفس لامارة بالسوء مين اللي قال الكلمة دي امرأة العزيز تصوروا ان في تفاسير بتقول ان اللي قالها يوسف مش امرأة العزيز لما قالت الان حصحص الحق انا راودته عن نفسي انا اللي غلطانة وانه لمن الصادقين ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب ما خنتوش وان الله لا يهدي كيد الخائن انا خايفة من ربنا رجعت بقى تابت وما ابرئ نفسي ان النفس لامارة بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم انا يعني كنت في اشد العجب ازاي الكلام واضح جدا ان امرأة العزيزية اللي قالته وبعض المفسرين يقول لا ده ده يوسف هو اللي قاله لغاية ما لقيت احد من فسروا الصورة فسر السبب عارفين يا جماعة قال السبب ايه قال ان بعض المفسرين ما قدرش يتصور ان في امرأة ممكن تقول الكلمة العظيمة دي الكلمة اللي كلها معاني جليلة دي قال لا احنا مستقلين قيمة المرأة يا جماعة انت مستقليها اخت قيمتك وخطورة عقليتك وخطورة امكانياتك وخطورة طاقتك احنا مستقلين يا جماعة كلمات المرأة في القرآن شوفوا امرأة اه اه امرأة عمران رب اني نظرت لك نظرت لك ايه 100 جنيه اطلعهم لله لما اقوم بالسلامة من الولادة نظرت لك ما في بطني كل حاجة يا رب حياتي ليك وولادي ليك وفكري ليك وجهدي ليك الكلمة العظيمة دي خرجت من بق امرأة ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة اللي قال امرأة بالقيس وكذلك يفعلون العلماء قال لك اللي قال كذلك يفعلون ده ربنا ربنا من شدة حكمة كلمة بلقيس صدق كلامها بنفسه امرأة حكيمة قال لها غير كلمات كتير جدا في القرآن فيها حكمة المرأة الفتاتين اللي كانوا مع موسى موسى إيه يا ابا تستأجره ان خير من استأجرت القوي الامين وصلت لمقياس اختيار الرجال للمناصب والاعمال المرأة مش قليلة يا جماعة عشان كده الاسلام اهتم بالمرأة كبنت واهتم بالمرأة كزوجة واهتم بالمرأة كايه كأم واهتم بالمرأة كدور في المجتمع هي دور بسيط كبنت مش حاجة اسمها وقت بنات ولا حاجة اسمها تمييز ولا حاجة اسمها نزعة لما الواحد يخلف بنت كأم كفاية انه حط الجنة تحت رجلك تحت رجل الامهات كفاية انه عمل بر الوالدين باب كامل في الجنة لوحده عارفين يا جماعة ان سواء يا- يا- يعني عايزين والله يا جماعة نفهم النساء الكلام ده عايزين نفهم كل اخت من الاخوات اللي فوق ان ثوابك يا اختي اعلى من ثواب المجاهد والعالم والداعية ليه لانك انت اللي هتربي المجاهد واللي هتربي العالم واللي هتربي اللي هيملأ الارض دعوة اول واحد يدخل الجنة مع النبي مين يا جماعة واحد جاهد واحد عابد واحد عالم امرأة امرأة امرأة جهدت ولا عالمة امرأة قعدت على عيال لها امرأة قعدت تربي عيالها انتوا فاكرين يا جماعة تربية الاولاد تربية الاولاد دي بتخرج قنابل المرأة اللي تقول انا عايزة ابقى عضو صالح في المجتمع واخرج اشتغل يعني تقعدي في بيتك وتخرج لنا صلاح الدين ولا عمار ولا سلمان ولا تخرجي بره بيتك تبهدلي نفسك وتبهدلي ولادك ان ايه اللي اصلح للمجتمع يا جماعه قال لا ف- فالمراه ديت قضيه يعني والاخت لما تيجي تقول يعني يعني انا متقدم لي واحد آه، يعني مش ملتزم قوي اعمل معاه ايه اوعي يا اختي تقبلي واحد ما هوش ملتزم قال لا طب يعني اقفل الباب من الاول يعني يعني على الاقل لو انت ما انتش فعلا شايفه في نفسك انك تقدري تغيريه اوعي تقبليه حاولي في الاول لو ما تغيرش اوعي اوعي تكملي الخطوبة ابدا او تكملي هذا الارتباط ابدا على الاطلاق يا جماعة على الاطلاق مفيش حاجة اغلى من الدين عند المرأة على الاطلاق فالاسلام كرم المرأة كبنت وكرم المرأة كزوجة و... ك- كفاية في الزوج ان ربنا سبحانه وتعالى قال للمرأة ايه زوج قال لها هو ربنا قال عن المرأة في القرآن زوجة ولا زوج زوج امسك عليك ايه زوجك امسك عليك زوجك يبقى ليه يا جماعة كأن بالظبط الراجل ده نص تفاحة والمرأة دي نص تفاحة ولما تقابلوا مع بعض في بيت واحد النصين رجعوا لبعض زوج ده هي شريكة للراجل عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول لما يجي يتكلم عن المهر يقول آتو- آ- اتوهن ايه اجورهن مش اجرهن ليه اجور لان افضلها على الراجل كتير ده ده- ده ال- الاثر النفسي والحب والعاطفة ال- تربية ولاده بتنضف له بيته بتطبخ له بتغسل له بتكوي له بقى كل دي افضال عظيمة على المرأة للراجل يبقى ربنا هو اللي وصى الراجل بيك في القرآن وصى بيك كزوجة ووصى بيك كدور في المجتمع دور المرأة في المجتمع يا جماعة من اخطر الادوار في سورة مريم لما قرأت في سورة مريم يعني الواحد اتعجب سورة مريم فيها قصة زكريا وقصة يحيى وقصة موسى وقصة ابراهيم وقصة اسماعيل قال يا رب اشمعنى من كل الرجالة دول تسمي الصورة باسم المرأة الوحيدة اللي جت فيها لان البطولات اللي هي عملتها ما تقلش عن بطولات الرجالة ابدا يا جماعة واخدين بالكم من ده يا جماعة واخدين بالكم الكلام ده انا بقوله ليه الكلام ده حث لكل واحدة انها تعرف قيمتها ودورها واهميتها الكلام ده حث لكل واحد متجوز انه يعرف خطورة مراته وخطورة تفجير الطاقات الهائلة اللي جوه مراته الرسول اهتم بالسيدة عائشة سنين بعد كده ملت الارض نور وملت الامة كلها علم قال لها، الكلام ده حث لكل واحد ولكل واحدة انهم يعرفوا خطورة ابنهم وبنتهم وخطورة تربية الاولاد الكلام ده حث لكل واحدة انها تعرف انها تقدر تقدم حاجات كتير جدا للدين تقدر تقدم حاجات عظيمة ادخلي معهد الدعاء اتعلمي دينك ادعي وسط صحباتك قدمي اي حاجة تقدري تعملي حاجات كتير جدا قال لا. وتربية الاولاد يا جماعة في غاية السهولة والله امر في غاية السهولة على الاطلاق يعني انا فاكر كتجربة شخصية ليا يعني الواحد وهو طفل ما حدش علمه الدين انما كان دايما امي ربنا حرام الجنة النار ما ينفعش يصلي يخاف من ربنا الكلام ده فضل في صدر الواحد لغاية ما كبر مهما الدنيا تجيبك يمين او شمال الكلام ده راسخ في صدرك قال لها، لما انت تحكي لابنك قصة اطفال قصة صحابة وتقولي له لو جاوبتني على القصة بعد ما اخلص هديك جايزة الكلام ده صعب لما تجيبي لابنك حد يحفظه قرآن ولا انت تحفظيه قرآن وتديله جوائز حاجات سهلة تربية الاطفال حاجة سهلة جدا يعني ما هواش حاجة صعبة وبتجيب اعظم اثر على الاطلاق في حين ان احنا كجيل شباب اهو كجيل بنات جربنا يا جماعة اثر تربية يعني يعني بعض اهالينا علينا كان شكلها ايه يا جماعة بعض الاهالي فعلا ارتكب جرائم في حق الابناء اللي الواحد بيشوفه الوقت وبيسمعه حاجات والله يا جماعة حاجات مسئلة يعني تلاقي الاب ي- ي- يعني يعني سقوط على منكرات في البيت غير طبيعي الاب تلاقيه يرفع سماعة التليفون الو ايوه مين يلاقي مين واحد من الاخوة الافاضل اللي قاعدين قدامنا دول فايوه انت مين ولا انت عايز ايه فيقول له ده انا صاحبها يا عمي يا ابني معلش فهمتك غلط معلش انا بحسبك شاب من الشباب بتوع اليومين دول اللي بيعاكسوا انا بنتي تتعاكس لا انما حد يمشي معاها آه. آه، انا راجل بحب الوضوح هتقعد تلف عليا وتعمل حركات لا انما هتقول لي يا عم انا عايز امشي مع بنتك اتفضل يا ابني الفكرة ده على الاقل اطمن ان يعني لو في شاب روش ولا حاجة عاكسها يبقى في واحد تاني يدافع عنها آه، خد بالك منها يا ابني الله يخليك خد بالك. حد يقول للذئب خد بالك من الغنمة ما تخافش يا عم احط لك في بطني ان شاء الله ف- والله يا جماعه حاجات غريبه تلاقي الاب داخل الساعه 2 بالليل ي- تلاقي يلاقي ابنه وبنته سهرانه لوحدها قدام الدش بتتفرج على ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ايه يبقى عايزه حاجه يا بنتي قبل ما ادخل انام تقول له لا يا بابا بس يعني ايه يبقى سيب لي فلوس الكوافير بس عشان عايز اروح للكوافير بكره اه بقى لو زرجن معاها بقى ولا قال لها لا ولا يلاقوا امها ايمان وتقول له انت مش عايز البنت تروح الجامعه وتتعلم ولا ايه قال هو مال العلم بالكوافير يا جماعه يعني لو راحت الوقت عامله شعرها تفتح نفس الدكتور مثلا فيقعد يشرح كويس ولا ايه مش فاهم يعني مال العلم بالكوافير آه، البنت مش هتتعلم لو ما راحتش للكوافير يبقى لازم تروح للكوافير طبعا قال لك مين يا جماعه اللي ادى فلوس البنات اللي لابسين استرتشات في الشارع دول اهاليهم يا جماعه مين اللي اداهم فلوس اللي هم راحوا للكوافيرات اهاليهم يا جماعه مين انا مره والله في الشارع قدام عيني شفت اب بيتشكل مع بنته ماسكها من شعرها تخيلوا اداها 15 جنيه تروح للكوافير راحت للكوافير فالراجل عمل لها تسريحه كلاسيك فالبنت ما بقتش فتانه يعني رجعت لابوها عاديه فمسك شعرها قدام الناس كده يقول لهم شوفوا خد 15 جنيه وما عملش في شعر البنت غير اللي عمله ده يعني الراجل قال لها انت كده مش هتمشي تقبلي الشباب بقى ممكن الام تبقى عارفه ان البنت اللي بقى اللي قاعده توشوشه من خمس ساعات في التليفون ده حبيبها والام ساكته ومبسوطه ومش في دماغها جرائم يا جماعه جرائم والله العظيم جرائم ارتكبت في حق الابناء بل الجرائم ليست فقط السكوت على المنكرات الدفع للمنكرات يعني شاب كان بيكلم بنت وانج يعني هو وقع بقى كله فساد في فساد يعني فلا امها بتقول لها يا بنتي يلا خدي فلوس بقى عشان- عشان تنزلي تشتري لك بنطلونين جينز stretch ولا جينز stretch ايه يا جماعه الام هي اللي بتقول لبنتها كده يا جماعه الام اللي بتقول لبنتها كده من الجرائم الخطيره اللي بترتكب في حق الابناء ان ما حدش بيهتم انه يحفظ اولاده القران ده ب 20 جنيه في الشهر تجيبي لبن لابنك ولا تجيب لابنك ولا لبنتك حد يحفظهم قران 20 جنيه يا جماعه واما الشاب ولا البنت يجوا يلتزموا يلاقوا جدار في وشهم انتوا رايحين فين لا يا حبيبي السكه دي سد يا عايزين نلتزم لا نلتزموا ايه انتوا عايزين تضيعوا من بين ايدينا كان في واحد بيقول لابنه ابنه كان بتاع مخدرات يعني فبيقول له يا ابني انا والله العظيم كنت بدالك بالهدايه والله العظيم بس مش للدرجه دي يعني الهدايه مش الهدايه اللي انت فيها دي كان في ام يعني يعني ابنها كان عرفت انه بيضرب حقن فبتكلم واحده صاحبتها بتقول لها يعني يعني طب لو كان بيشرب حشيش كنت قلت ماشي انما انا باخد حقن شايفين يا جماعه تفكير الاهالي ده حاجات واقعيه يا جماعه دي وقائع يعني انا قدام عيني اخ اخ من الاخوه كان بيروح لاحد المشايخ وهو طالب فمرة في احد الشكلات الهائلة في البيت بتاعه فقاعدين يتشكلوا معاه ازاي يروح للشيخ ويتطرف ويضيع ويحصل فقام اخوه بيقول ايه بس لو كان الشيخ ده بنت بيحبها بيروح لها كنا قلنا ترفع معنوياته وهتخليه يذاكر انما هو رايح للشيخ ده يعمل له ايه يعني يعني ف- فجرائم يا جماعه والله جرائم تلاقي الام تمسك السماعه وتقعد تشتكي لجارتها بقى الواد يرجع تعبان يا عيني من بره يا عيني نفسه ينام اقول له يا ابني مدد جسمك شويه يقول لي لا يا ماما انا هستنى الصلاه صلاه يا ابني ريح نفسك يقول لي يا ماما راحتها اريد الولد بيكلمني بالنحو بيقول لي راحتها اريد اقول له يا ابني طب استنى اما اعمل لك لقمه لا يا ماما انا هاكل اي حاجه عشان الحق الصلاه يا ابني كل واتغسى يا ابني انت بتاكل بسرعه ليه وياخد بقى اقول لك ايه بقى يا بتشكي بقى لصاحبتها بقى ومكتمه اسرارها اقول لك ايه بس يبقى بكره عنده محاضره الساعه 8 الصبح وينزل يصلي الفجر في الجامعه يعني ده ممكن يبقى بكره امتحان وينزل يصلي الفجر في الجامعه ده دي عجائب يا جماعه احنا اتينا لاهالينا بعجائب احنا يعني احنا عملنا لهم وممكن يتاخر بعد الصلاه ربع ساعه كنت بتعمل ايه يا ابني كنت بقول اذكار ال- بعد الصلاه كمان يا ابني انتوا بتالفوا عبادات من عندكم اذكار احنا طول عمرنا نعرف الصلاه ما نعرفش الاذكار اللي بتقولوا عليها دي وممكن كمان يتاخر لي ساعه يرجع يا ابني كنت فين كنت واقف مع الاخوه هي وصلت للاخوه كمان لا الحق ابنك بقى احسن خلاص ابنك كده خلاص خلاص يعني خطوه و... خطوه معطشه تلاقيه فيا جماعه فيعني يعني ممكن والله يا جماعه تحسير الزواج اللي بيحصل على البنات ده اهو قايمه وشبكه وما يا جماعه حرام ده دي والله جرائم يا جماعه بترتكب في حق الشباب هي ناقصه تعقيد عشان كده بتتعقد من الاهالي وممكن اب يجيب بنت اللي جاب لبنته محمول ما يفكرش مره انه يراقب النمر اللي عليه يشوف البنت دي حاطه نمر عليه ايه مفيش رقابه خالص يعني والله يا جماعه ككلمه للاباء ده انت لو ابنك يعني يعني قاعد في, في الشباك اتفتح له وهو نايم ولا بنتك اتفتح عليها الشباك وهي نايمه بتقوم في عز الليل مرعوب وتقفل الشباك وتغطيهم و... يعني خايف عليهم من دور برد ومش خايف عليهم يتشوفوا في جهنم ايه الفكر ده وازاي وصلنا لهذا الفكر فتربية الابناء دي حاجة خطيرة جدا تربية الابناء وحاجة في غاية السهولة يعني اسهل ما يكون يا جماعة سيدنا يعقوب بيقول لسيدنا يوسف يعني يعني في اول سورة يوسف بيقول له ايه بيقول له يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا ان الشيطان للانسان عدو مبين سيدنا يعقوب بيكلم يوسف وهو طفل صغير بعد سنين طويلة سيدنا يوسف بيقول لسيدنا يعقوب ايه وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي الفكرة فضلت في دماغه مادام اتزرعت وهو صغير تفضل في دماغه وكذلك يشتبيك ربك هو لسه طفل ما بيعلمه ويعلمك من تأويل الاحاديث اخر الصورة رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الاحاديث اول الصورة ويتم نعمته عليك وعلى ال يعقوب كما اتمها من قبل على ابويك ابراهيم واسحاق وهو في السجن واتبعت ملة ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا قال لك اول الصورة ان ربك حكيم عليم اخر الصورة ان ربي لطيف لما يشاء انه هو الحكيم العليم الكلام اتحفر في قلبه الكلام اتحفر في صدره محدش يقول انا ابن صغير ولا بنت صغيرة الكلام بيتحفر يا جماعة تربية الابناء وما ابرئ نفسي تقدري تعملي ايه من اللي احنا قلنا عليه ده تقدري تقدري طاقات ايه من اللي جواك في اللي احنا قلنا عليه ده دور المرأة ما هوش قليل يا جماعة دور المرأة ما هوش قليل ابدا عشان كده من اكبر الصور بتاعت القرآن الصور المدنية بتاعت بناء المجتمع ربنا حط صورة اسمها صورة الايه النساء لان دور النساء في بناء المجتمع خطير جدا ولان كل البناء اللي بناه في البقرة وآل عمران لو النساء فسدت هيتهدم فليها اخطر دور في الاصلاح واخطر دور في الهدم في نفس الوقت من اسباب التمكين ومن اخطر اسباب التمكين واسباب نصر الدين الله في سورة يوسف وده اخر عنصر لنا مع بعض في هذه الصورة قل هذه سبيلي يا هو ده سبيل النبي يا جماعة قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني الشباب اللي بيسأل كتير جدا الدعوة ونتكلم في الدعوة ازاي ونجيب الناس ازاي ونعمل في الدعوة ايه قل هذه سبيلي ايه ادعو قال لا يعني مش اتعبد مش اتعلم يا جماعة وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون العبادة دي هي الهدف لما تكون انت مسافر مصر الهدف بتاعك ايه مصر طب السبيل اللي انت هتوصل بيه لهدفك طريق مصر مثلا الزراعي طب لو انت ماشي بالعربية والطريق مظلم ممكن تخبط لازم عواميد نور اهو الهدف بتاعك العبادة مقصد مقصدك في الاخر العبادة والسبيل بتاعك اللي انت بتحقق فيه عبادتك وعبادة الناس كلها هو الدعوة وعواميد النور اللي على جانبي الطريق هو العلم هو ده التوازن والشمولية في فهم الدين بقى قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة عواميد النور منورة الطريق انا ومين يا جماعة انا والشيخ الازهر انا وبتوع الاوقاف يا جماعة انا واللي معاهم شهادات دينية ولا انا ومن اتبعني انا ومن اتبعني فلا يسع مخلوق على دين رسول الله الا ان يدعو الى الله انت داعية شئت ام ابيت انت غصب عنك داعية انت غصب عنك داعية كل موقف هتحتكوا بيه في المجتمع بالتزامكم هيطالب منكم انكم يا اما تبقوا صورة جذابة للدين يا اما صورة مشوهة للدين انتوا ده غصب عنكم ده سبيل النبي يا جماعة ده سبيل مين فينا لو سبيلك يبقى انت سبيلك هو سبيل النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة الطبيب لو بعد ما اتعلم الطب وقفل على نفسه باب بيته وقال مش هعالج غير نفسي واهل بيتي الناس تموت في المرض ولو الفلاح بعد ما زرع الارض لم الحصاد كله في الشوله وعانه في بيته وقال مش هاكل غير نفسي واهل بيتي الناس تموت عن جوع يا جماعة المسلم لو قال مش هدعو غير نفسي واهل بيتي الناس تموت على الكفر والعاصي يموت على المعصية الصحابة كان قدامهم الحرم الصلاة فيه بمئة الف صلاة سابوه وقبورهم توزعت في الدنيا كلها ليه لانهم عارفين ان ثواب الدعوة اعلى عارفين ان ثواب الدعوة اعلى الرسول عليه الصلاة والسلام ابن بنته بيموت ابن بنته تبعت له تعالى شوف تعالى شوف حفيدك قبل ما يموت يتمنى ان هو يقوم ليها مشغول في الدعوة مع اصحابه قال انما ابن اليهودي بيموت هو اللي يقوم من غير ما حد يدعوه ويروح ويجتهد عليه في الدعاء لغاية ما يقول لا اله الا الله واول ما يقول لا اله الا الله يخرج رسول الله ووجهه يتهلل كالقمر فرحان لما كانت جنازة يهود تعدي نفس تفلتت مني الى النار بحسرة وبحرقة قال لا مش احنا لما نشوف ورقة مكتوب عليها انتقل الى مجالس في داهية في داهية في داهية يا جماعة فين يا جماعة الرحمة يا جماعة فين يا جماعة الرحمة ده احنا امة رحمة ده احنا امة جاية عشان ترحم الناس وتخرج الناس من جهنم الى الجنة يا جماعة الدعوة الى الله الشباب الوقت بالله عليكم يا شباب ويا بنات مفيش حد منكم الوقت وهو قاعد لما بيفتكر اصحابه اللي قاعدين في القهوة ولا في النادي قلبه بيتحرق عليهم انا نزلت الجامعة من يومين في مشوار والله يا جماعة انا قلبي اتحرق على الشباب ايه اللي وصلنا له ده يا جماعة يعني احد الشباب كان احد الاخوة كان ماشي فالاولد ماشي مع بنت يا يا معلش ربنا يهديه ان شاء الله شوية لقاهم بيتكلموا مع بعض بطريقة فبدأ الاخ اللي يعني ايه دمه يفور شوية شوية لقى بيمد ايده لا بقى فامر يحلو قال له لو سمحت يا كابتن وابو الكباتن تعالى بس ما اقول لك كلمتين كده وقعد يتلطف معاه انت بس اللي انت بتعمله ده قال له انا بعمل ايه ده انا كنت بعد الله الجاكيت قال له قال له طب يا اخي بالله عليك خلاص بقى بنام السكه دي من سكته قال له بالله عليك يا اخي ترضى ان حد يعدل لاختك الجاكيت قال له لو خطيبها ايه يعني خطيبها ايه يعني شايفين يا جماعه الناس دي يا جماعه والله ما بعيده والله ما هم بعاد يا جماعه الناس قريبه جدا بس عايزين رحمه عايزين رفق عايزين حلم عايزين حد ينزل لهم وينقذهم من اللي هم فيه الموضوع في غايه البساطه قال لك الشاب منكم اللي كان بيطلع رحله قبل كده وكان يلف في الدفعه على ولد ولد وبنت بنت يقعد يقنعهم ببرنامج الرحله يا اخي بعد ما التزمت لف في الدفعه برضه على ولد ولد وعلى بنت بنته ولا ما ينفعش نلف على البنات الاخوة ما هتصدق ما ينفعش البنات طبعا البنات يلفوا على البنات والاولاد يلفوا على الاولاد عارف البنت اللي كانت لما تحتاج حاجة من امها وابوها تعرف تلف لهم دماغهم عشان تقنعهم بيها ما نعرفش نقنع الناس ان احنا نجيبهم ال... ولا نقنع الناس ان هم يسمعوا شريط ما نعرفش احنا وصلنا الليل بالنهار في المذاكرة ما مش ليلة وصلناها الليل بالنهار في قراءة كتاب ديني ده احنا لما كنا بنتفرق في المذاكرة كان ممكن نيجي على النوم عشان المذاكرة قال لا طب ما فيش حد مرة جه على النوم عشان قيام الليل ضغط على نفسه عشان قيام الليل احنا نقدر نعمل حاجات كتير والله يا جماعة وتقدروا تخدموا الدين خدمات قليلة الشباب الوقت هيلتزم على نفسه عايز حد بس يقول له اي كلمة يعني كان احد الاخوة الافاضل كان احد اخوة التبليغ وهو مسافر الصين خارج في سبيل الله فلقى اللي راكب جنبه واحد صيني فحب يدعوه في الطيارة مفيش خالص صيني بقى يعني مفيش فقام عامل ايه قام جايب ورقة وقام راسم فيها شجر ونهر وعصافير يعني دي الجنة بقى قال له شوف كده اه ماشي وبعد كده قام جايب ورقة وراسم فيها نار بقى وحاجات كده و... قال له شوف دي ماشي فقعد يشاور له يعني ترضى تبقى هنا ولا هنا فقال له هنا فيعني برضه قال له عايز تبقى هنا كلام يعني بالاشارات قول لا اله الا الله محمد رسول الله وقام مديله عنوان المركز الاسلامي في الصين وسابه الاخ هو اللي بيحكي لي الاخ نفسه اللي كان في الطياره بيقول نزل الصين راح بلد بقى معينه ما راحش المركز الاسلامي يعني ما قعدش في المركز الاسلامي رجع بعد اسبوع المركز الاسلامي اللي هناك لقى شاب لابس عمامه ولابس جلابيه بيضه شاب صيني ده مين ده الشاب اللي كان معاه في الطياره كلمة يا جماعة كلمة يا جماعة كلمة والله كلمة كان احد البسطاء كان حاضر درس يعني زي درس الدرس ده فلا شيخ بيقول من قال سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم فله نخلة في الجنة فالراجل راح للشيخ بعد الدرس قال له يا شيخ انت كنت بتقول ايه عيد عليا الحديث تاني عدهوله طب معلش يا شيخ تالت ولازم يكون الواحد حليم مع الناس عدهوله الراجل خرج بالشارع قابل واحد في الطريق قال له يا يا حاج قال له ايه قال له من قال سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم خرست له نخله في الجنه روح بيته شاف مراته تعالي ايه من قال سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم خرست له نخله في الجنه شاف اولاده بالليل تعالوا في ايه من قال سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم خرست له نخله في الجنة. الراجل فطر طول عمره في شغله وفي كل مكان قاعد يكرر الحديث ده قاعد يكرره بس لغايه ما في موقف في موته وهو في غيبوبة جه الدكتور يكشف عليه الراجل فاق في وسط الغيبوبة والدكتور بيكشف عليه فقام ماسك ايده وقال له يا دكتور من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم غرست له نخلة في الجنة الراجل مات في هذا المرض وكان هذا الموقف يا جماعة زلزال زلزل نفسية الطبيب والشيخ اللي, اللي انا سمعت منه هذه القصة بيقول ان هذا الرجل صار من اكبر الدعاة في مصر اللي هو اللي- الطبيب كلمة يا جماعة كلمة صار من اكبر الدعاة في مصر كلمة ما تعرفش اثرها ايه ما تعرفش لا ما حدش ولا بعرفش اتكلم يا جماعة اتكلموا يا جماعة يا جماعة طب صفات الداعية الناجح ايه عشان انجح في الدعوة المفروض اعمل ايه عشان تنجح في الدعوة وعشان تنجح في الدعوة اسمعوا هذا الكلام يا جماعة رقم واحد ان يكون عندك استعداد انك انت تقوم وتضحي عشان الدين خذل عنا ما استطعت شايف الكلمة اللي الرسول قالها للصحابي لما جاله يسلم في في في في, في الاحزاب الرسول متحاصر والصحابة متحاصرين مفيش حد قادر ان هو يقوم يدخل الخلاء يقضي حاجته فالصحابي جاي يسلم الرسول قال له انت تقعد معانا تعمل ايه خزن عنا ما استطعت يا جماعة احنا الوقت فعلا في موقف الاحزاب بالظبط خذلوا عنا ما استطعتم يا جماعة خذلوا عنا ما استطعتم يا يا- يا شباب ويا اخوات يا جماعة ما استطع اي حاجة تقدر تعملها اعملها قال لك اخرج الليل اعمل اي حاجة فوت على واحد صاحبك كلمه فوت على واحد صاحبك اسم- امس- امسك شريط واسمعوه مع بعض فوتي على اخت صاحبتك ولا اتصل بيها ولا اديها شريط نعمل اي حاجة يا جماعة اي حاجة في الموقف الرهيب اللي الدين بيمر بيه ده يا ليتني كنت فيها جزعة يا ليتني كنت معك اذ يخرجك قومك الله مش اذ تنصر ولا اذ يمكن لك في الارض اذ يخرجك قومك نفسه يتبهدل عشان ربنا اهي الدعوة عايزة واحد نفسه يتبهدل عشان ربنا عنده هم صادق تاني حاجة الدعوة عايزاها واحد هوايته ان وشه ده هو يحمر عشان ربنا تروح تكلم اصحابك والشله ده يكسفك وده يتريق عليك وده يشتغلك وده وده وده, وده. تمشي من الشله بواحد بس تقوم تبص في المرايه كده تلاقي وشك احمر تقول فيك يا رب حمار وشي ده فيك يا رب ده مندوب المبيعات يا جماعه بيلف على البيوت البيت ده يقفل الباب في وشه والبيت ده يكسفه وده يطرده وده يبص له باحتقار وبيفوت عشان الدنيا طب انت عشان الدين يا اخي ما تتكسفش قال لا والله يا اخي الواحد بينبهر بجرأة اخوة التبليغ على ان هم يدخلوا في اي موقف من شدة الغير على الدين خاير على خايف على الناس الحاجة التالتة يا جماعة فن الدعوة فن الدعوة عايزين يبقى عندنا فن في الدعوة قال لك الرسول عليه السلام بيقول في حديث متفق عليه فرج عن سقف بيتي وانا في مكة اتفتح السقف نازل جبريل فرج عن صدري فتح صدري ده ليلة الاسراء والمعراج ثم غسل صدري بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وايمانا فافرغه في صدري ثم اضبطه اشرف مكان في الدنيا مكة واشرف زمان في الدنيا الاسراء والمعراج الليله اللي النبي طلع فيها لربنا سبحانه وتعالى واشرف ماء في الدنيا ماء زمزم واشرف ملاك في الملائكه جبريل واشرف معدن هو الذهب عشان اشرف صفه هي الحكمه عشان يملا صدر رسوله بالحكمه والرسول قال ممتلئ حكمه وايه وايمان الحكمة قبل الايمان اصل انت لو عندك ايمان والتزام وحماس ورحت تكلم اصحابك هتفسد مش هتصلح لو ما عندكش حكمة حكمة يا جماعة لين يا جماعة في بعض الاخوة بيقوم هاجم على طول على الناس انت ايه اللي عامله في وشك وايه اللي عامله في بنطلونك وايه اللي عامله يا جماعة فيها يا جماعة يا جماعة بالراحة يا جماعة الحكمة يا جماعة اللين والرفق ندخل للناس صح فن الدعوة عند سيدنا يوسف سيدنا يوسف دخل للناس صح دخل للساجنين من دماغهم قال لهم ايه لا يأتيكما طعام ترزقانه الا نبأتكما بتأويلي ده انا ربنا اداني من علم الرؤى ما لم يؤتي احدا من العالمين قال لهم العطاءات الدنيويه اللي ربنا اداها له الاول قال له الناس يا جماعه بتحب الدنيا لازم اول ما نكلمها نقول لها ربنا هيدينا ايه في الدنيا قال له والكلام ده حق وصدق واحنا بنضحك عليهم عشان كده عايز تدي شريط لل... لواحد صاحبك غير ملتزم ما تدروش حكم الغناء يا اخي عايز تدي ما تدروش حكم ال... يعني في شرائط غريبه بتهدى من الناس لل... يعني في يعني لا يا جماعه اديله حاجه بتتكلم عن اثر الدنيا والدين حاجه بتتكلم عن الجنه حاجه بتتكلم عن رحمه ربنا حاجه الحاجات الرقيقه يا جماعه اللي بتفتح قلوب الناس الاول يبقى عندنا فن دعوه سيدنا يوسف يا جماعه لما ربنا اتهم لما سيدنا يوسف اتهم في شرفه قال كلمتين هي راودتني عن نفسي لما ربنا اتهم في وحدانيته صفحه ونص كلام عن الله ليه لو انت الفريق اللي انت بتشجعه اتشتم قدامك بتسكت لو انت اللاعب اللي انت بتحبه اتشتم قدامك بتسكت طب الله بقى لو انت بتحبه يا اخي لو في حب صادق عن الله هنسكت لو في خيره على دين الله هتسكت لا يمكن عشان كده سيدنا يوسف ما سكتش عشان كده ما سكتش ابدا فن الدعوه فن ان يبقى عندك فن دعوه الحاجه الخامسه ال- الحاجة الخامسة قلنا آه، الحكمة وفن الدعوة وقبلهم انك انت يبقى عندك استعداد انك تضحي وانك عندك استعداد انك وشك يحمر عشان ربنا الحاجة الخامسة ان يبقى عندك كلام تقوله ازاي يا اخي الكريم لو قعدت كل يوم نص ساعة سمعت جزء من شريط كتبت منه الكلام الحلو اللي فيه والله بعد شهر هتلاقي نفسك استاذ في الدعوة لو والله انا اعرف اخ من الاخوة لما كان بيتزنق كان جايب كتاب عن الصحابة كده اي كتاب عن الصحابة كل يوم الصبح يقرا عشر صفحات قبل ما ينزل لاصحابه كل ما يقابل واحد يسمعهم له مرة واحد مشي معاه قال لي انا يعني سمعت العشر صفحات دول لغاية ما حصل لي حاجة في الاخر كل ما يقابل واحد يسمعهم له قال له ما تعمل كده يا اخي يا جماعة اعملوا اي حاجة يا جماعة اي خذل عنا ما استطعت ما استطعت طيب يعني الكلام العملي في الدعوة اول حاجة حاول انك انت تقرأ او تسمع وترتب ولو حتى نص ساعة كل يوم او يومين وتتكلم الناس ايه المشكلة ايه القضية حاجة سهلة جدا طيب وايه تاني معاك فلوس وزع على الناس شرايط يا عم الشيخ احنا على قد حالنا خلاص يا عم هات مطويات وزع على اصحابك مطويات وكلمة رقيقة كده مع المطوية قال لها، يا اخي وانت جاي درس هات صاحبك يا اخي يعني يعني اللي ضحك على اضحك عليه يا اخي وهاته يا اخي اللي ضحك على خمسين واحد من اصحابه وطلعهم رحلة ده يا جماعة هنطلع فين المرة دي دريم بارك يا عم ده احنا بقالنا 20 مرة طلعنا دريم بارك لا لا لا لا المرة دي هنتزحلق ونركب صواريخ بقى اه انتوا طلعتوا باين عليكم 20 مرة بيتزحلقوا يركبوا صواريخ وبرضه بيطلعوا دريم بارك ضحك على 50 واحد ويقوم يروح لصاحبه يقول له بص بقى الرحلة 50 واحد بس لغاية الوقت اللي سجلوا اسمائهم 45 بنت واربع ولاد انا جاي لك خد بالك اه يعني انت لولا حسيس عليا ما كنتش قلت لك وبعد ما صاحبنا يطلع اكتشف ان ما فيش ولا بنت في الرحلة زي كان واحد عمل موقع على البال توك سماه البنات فقط فالشباب بيدخلوا بقى فواحد اعرفه دخل يعني فبيقول داخل البنات فقط بقى فداخل يشوف البنات فقط ما لقاش ولا بنت في الموقع لا كل ولاد فطب الاولاد بيدخلوا عشان فاكرين ان في بنات طب البنات ما دخلوش ليه اصل هم عارفوا ان البنات فقط فمفيش ولاد ف... فالبنات ما دخلوش يا جماعة زي ما كنا بنضحك على الناس عشان نضحك على الناس عشان ربنا يا اخي قال لا اللي ضحك على بنت واوهمها ان هو اظرف والطف واروى شاب في الجامعة ما اللي ضحكت على ولد وفهمته ان هي ارق بنت في الدنيا كلها نضحك على الناس يا اخي عشان ربنا تقف كده قبل اي درس كده تتصل بصاحبك انا عايزك في موضوع ضروري جدا في انا عايزك في المشاية دلوقتي في المشاية في ناحية علاء الدين كده فاول ما يجي لك عند علاء الدين بقى تقول له لا ايه ده تصور ان في درس يا اخي في المسجد سبحان الله شايف ترتيب ربنا يا اخي اه فيقول لك لا هو امال هي فين هي فين هي اه ده دخلت المسجد فوق تعالى نستناها تحت عمال عمال الدرس يخلص نجيب الناس لربنا يا جماعه اي طريقه نجيب بيها الناس لربنا يا جماعه نجيب الناس لله يعني يعني انا عايز اقول لكم ان سوره يوسف بتتكلم الموضوع الاساسي احنا بقالنا ثلاث مرات مع بعض في سوره يوسف لمينا ملامح اساسيه فيها يعني سوره يوسف بتتكلم عن ايه يا جماعه سوره يوسف بتتكلم عن اسباب نصره دين الله عن خطورة دور المرأة في نصر دين الله خطورة تربية الاطفال في نصر دين الله مش كل ده كلام اتكلمنا عنه خطورة دور الدنيا في نصر دين الله خطورة دار الدعوة في نصر الدين الله خطورة الربانية الربانية اللي اتكلمنا عنها واتصال القلب بالله في نصر الدين الله لان الربانية هي اللي هتديك ثبات على الابتلاءات زي ما اتكلمنا اول مرة وهتديك ثبات على الشهوات زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت حبك لله واتصالك بالله وخوفك من الله وطمعك في فضل الله هو اللي هيثبتك امام الابتلاءات وامام الشهوات خطورة دور القرآن في نصر الدين الله وان كنت من قبله لمن الغافلين عارفين يا جماعة انا لو هختار موضوع لنفس الليلة هختار موضوع ايه اعمل شيئا للاسلام ده لو انا اعمل شيئا للاسلام ليه يا جماعة لان سورة يوسف فعلا بتقول لك اعمل شيئا للاسلام اي حاجة من اللي قلناها ديت شيء عظيم جدا لدينك قال انك انت تبذلي جهدك على نفسك او اولادك او زوجك شيء عظيم جدا للدين قال انك انت تشتغل او انت تشتغلوا في الدعوة وسط اصحابكم شيء عظيم جدا للدين ان واحد منكم يشتغل في التجارة او في صقر علم ينصر به الدين ويبقى نيته لله شيء عظيم جدا للدين الربانية وانك تربي قلبك وانك تربي قلبك وان احنا يا جماعة نجتهد في اصلاح قلوبنا نجتهد في ترسيخ اليقين في قلوبنا نجتهد في التربية القلبية عشان قلوبنا تبقى قلوب ناس بتثبت في الفتن شيء عظيم جدا للدين اتصالنا بالقرآن وارتباطنا بالقرآن شيء عظيم جدا للدين عشان كده اول اية في اول يوسف وفي اخر يوسف في اول يوسف وان كنت من قبله لا من الغافلين القرآن وفي اخر يوسف نحن ذلك من انباء الغيب نوحيه ايه اليك ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبر هذا لا ده في سورة هود اخر يوسف ايه اخر يوسف ايه يا شيخ عبد الله هي طارت من كله لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن شوفوا بقى يا جماعة تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ربنا بيمدح القرآن في الأول والآخر ليه عشان يقول لك القرآن يا جماعة يا جماعة أنا أنا بحاول أتكلم عن القرآن ليه واتكلمت عن سورة يوسف ليه وبحب أتكلم في التفسير ليه لأن أنا نفسي جربت القرآن انا كنت في فتره من الفترات زيكم كده ايام الكليه كان الواحد اول ما دخل الكليه عاش في فتره التباسات وفي فتره مشاكل هائله مشاكل في الفهم هو ايه العلاقه بين الدين والدنيا هو ازاي اجمع ما بين الدراسه والعباده طب لما اجي اذاكر اوسوس بقى احسن اكون انا كده ناقص في الدين بقى ان انا رحت الدراسه اما اجي اتعبد اوسوس احسن اكون انا كده فهم ضعيف ازاي اجمع ما بين الاخذ بالاسباب وما بين التوكل على الله مشاكل في الفهم ازاي انصر ديني اعمل ايه ما انا شايف الف واحد كل واحد بينصر الدين بطريقه ازاي انصر ديني كان عندي مشاكل في الايمان يا جماعه ازاي اربي قلبي واملا قلبي بالايمان كده ازاي يبقى عندي ايمان مش لما يحصل لي مشكله في البيت ولا في الدراسه الايمان بتاعي ما يتهزش ولا اشوف فتنه في الشارع الايمان بتاعي ما يتهزش مشاكل مع الاسره لو ابويا قال لي ما تنزلش تحضر الدرس انزل ولا ما انزلش مشاكل يا جماعه هائله الواحد عاشها في الاول عشان كده الواحد لما بدا يعمق صلته بالقران سهلت ان كل مشاكل حياتي القرآن بيديك نور بيحلها لك بيه عشان كده يا جماعة والله انا اكتشفت القرآن في حياتي وقتها اكتشفت ان القرآن ما هوش كتاب الحرف فيه بعشر حسنات يا جماعة ده القرآن ده كتاب جاي يحل لنا جميع مشاكلنا القرآن ده جاي عشان ما تحسش بأي التباس ولا اي تناقض ولا اي حيرة وانت في طريق الدين تحس ان الطريق منور بس طول ما انت مرتبط بيه التجربة التانية اللي جربتها مع القرآن كان في فترة كنت حزين جدا على احوال قلبي وقعد اقرا الكتب دي وكنت بحاول اصلح قلبي باي طريقة فجعت كده في 10 ايام قلت انا هقفل على نفسي فيه هقعد اقرا قرآن طول ال 10 ايام بس هقرا بطريقة جديدة مش هقعد اقرا كده وخلاص انا كل آية هحس ان فيها معاني ايمانية هكررها اربع خمس مرات والله يا جماعة انا خرجت من الاعتكاف ده كان فعلا بداية انبهار الحقيقي بالقرآن انا حسيت ان احنا معانا كنز واحنا تايهين قاعدين نلف حوالين نفسنا القرآن يا جماعة القرآن القرآن يا عباد الله مصدر الفهم وكنز الفهم وكنز الايمان كل مشكلة في حياتنا بتتحل بالقرآن قال لك، فالقرآن يا جماعة القرآن ده النور اللي ينور لك طريقك فما تقعش القرآن ده الراحل اللي هيتحيي لنا قلوبنا فما نغفلش القرآن ده الحبل اللي ما هنمسك فيه هيرفعنا فوق الدنيا ومستنقعاتها ولو شئنا لرفعناه بها القرآن ده السلاح اللي هتقدر تنتصر بيه على نفسك وعلى الشيطان وعلى الشهوات وعلى الفتن وعلى اهل الباطل القرآن يا جماعة يعني الثلاث مرات اللي احنا كنا عايشين فيهم اللي- اللي فاتوا مع سورة يوسف يعني يعني والله الواحد بيتصور ان ربنا مش نزل لنا 114 صورة نزل لنا 114 جنة كل صورة جنة تدخل في الصورة وتعيش معاها تحس انك انت ماشي في جنة انهار ورياض وازهار واطيار تحس ان هي حاجة تخلو باللب وتخلو بالعقل فعلا 114 جنة يا جماعة كنا عايشين الثلاث اسابيع اللي فاتوا مع جنة من هذه الجنات لو كنا عايزين ندخل ونعيش بجد كنا خدنا شهور انما احنا وقفنا من بره نشم بس العطر لان الواحد كان في كو- قبل كل درس والله في غايه الحيره عامل زي واحد دخل حديقه فيها انواع ازهار لا لا توصف ومطالب ان هو يجيب باقه بس صغيره ويجي يقدمها للناس فكنت ببقى محتار يعني اجيب دي ولا دي ولا دي ولا دي ولا دي فالقضيه ان احنا يعني بدانا نشم عطر القران بدانا تتفتح عيننا على بعض فوائد القران باقي المجهود عليكم انتوا بقى باقي المجهود عليك انت يا اخي وباقي المجهود عليك انت يا اختي مع الصورة دي ومع صور القرآن كلها في قيام الليل وفي حفظ القرآن وفي تلاوة ورد القرآن يعني اسأل الله العظيم ان يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور ابصارنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم علمنا منه ما جهلنا اللهم علمنا منه ما جهلنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب يا رب العالمين اللهم اصلح قلوبنا بالقرآن اللهم اصلح حياتنا بالقرآن اللهم املأ حياتنا بالقرآن واملأ قلوبنا بالقرآن اللهم اخلص حياتنا لك واخلص اعمالنا لك واخلص اوقاتنا لك واخلص جهودنا لك اللهم فهمنا القرآن وفهمنا بالقرآن برحمتك يا ارحم الراحمين رب اجعلنا لك قوامين رب اجعلنا لك قوامين لك صوامين لك ذكارين لك شكارين اليك اواهين منيبين مخبتين رب تقبل توبتنا رب تقبل توبتنا يا رب تب علينا لنتوب يا رب تب علينا لنتوب يا رب تب علينا لنتوب اللهم اكتب لنا الثبات على دينك حتى نلقاك يا رب الا تصرف عنا فتن الدنيا نصبو اليها ونكن من الجاهلين يا رب الا تصرف عنا فتن الدنيا نصبو اليها ونكن من الجاهلين اللهم اصرف عنا فتن الدنيا اللهم اصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم احفظ قلوبنا من الفتن اللهم طهر قلوبنا من حب المعاصي والاثام اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى رب اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين ولا مغيرين ولا مبدلين يا رب العالمين رب اشرح لنا الصدور ويسر لنا الامور اللهم لا تخرجنا من مسجدنا هذا في ليلتنا هذه الا وقد غفرت لنا كل ذنوبنا الا وقد ضيقت لنا وجوهنا الا وقد اعنتنا على انفسنا الا وقد عصمتنا من فتن الشيطان الا وقد كتبت لنا الثبات على دينك حتى نلقاك يا رب العالمين الا وقد كتبت لنا فتحا عظيما في دينك اللهم افتح علينا في ديننا افتح علينا بالايمان في قلوبنا افتح علينا بالفهم في عقولنا افتح علينا بالعزم في جوارحنا يا رب اجعلنا رجالا لنصرة دينك يا رب العالمين اجعلنا سيوفا مسلولة على اعداء دينك يا رب العالمين يا رب اللهم اجعلنا حربا على اعدائك سلما لاوليائك اللهم اهد شباب مصر اللهم اهد فتيات فتيات مصر اللهم اهد اطفال مصر اللهم اهد نساء مصر اللهم اهد رجال مصر اللهم انزل هدايتك على اهل مصر اللهم صب هدايتك على شباب مصر صبا صبا يا رب العالمين اعد شباب مصر وردهم الى دينك ردا جميلا برحمتك يا ارحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت اشهد ان لا اله الا انت اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم